الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون أنك مطالب أن تنتهي عنده أخرجت الصدقة له ما تفكرش بقى أنت لما فكرت المال حلال كويس الرجل أهل للصدقة ولا هو عدو لله أهل للصدقة أخرجت ذلك بما جاءت به السنة تمام أخرجتها إنسى تماما ليكون الله هو آخرك صلى تعالى عز وجل والأول والآخر لما الإنسان زي ما قلت لك الشيطان عايز يحبط عليك العبودية دي لله يوم يوقعك في إيه ساعتها في رياء لم يستطع يستناك بعد شوية بقى المتصدق عليه ما احترمكش لم يعظمك ما انتخبكش ما وقفش معاك فهم لم يوالك واخد بالك بل وقف مع عدوك وتبرأ منك ترجع تقول ده انت لحم اكتفك من خير ده اه فين الاخر هنا بقى يبقى ربنا مش هو الاخر عندك ده انت الاخر بتاعك ان الواد يحترمك ويواليك يبقى العبودية للأول والآخر شأنها خطير جدا جدا نمرة واحد نمرة اثنين الله عز وجل أول بلا ابتداء آخر بلا انتهاء احفظ دي لأن الشيطان هيقول لك الله طب وقبل ربنا كان فيه ايه لا مفيش ابتداء لربنا ملوش قبل أنت الأول فليس قبلك شيء وبعد ربنا فيش بعده حاجة وليس وراء الله مرمى وليس دونه شيء يبقى الآخر بلا انتهاء يعني أنت لو من الله عليك وأدخلك الجنة كل لقاء في كل أسبوع بينك وبين الله ترجع وقد اكتسبت نضرة جديدة نضارة في الوجه وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة تخبرك به الزوجة أو الحور العين تقول لك لقد رجعت بوجه غير الذي ذهبت به طب ده أول جمعة طب الجمعة التي بعدها طبعا أقرب الناس مجلسا من الله سبحانه وتعالى أقربهم من الإمام يوم الجمعة فلا تبخل ولا تكسل عن الاتيان مبكرا لصلاة الجمعة إذ الأجر على ذلك عظيم بأعلى كرمة تعرفين آل الذين أحسنوا الحسنى وزيادة يعني إيه زيادة الذي أحسن له الحسنى في الجنة وعليها زيادة عليها زيادة يعني إيه يعني مثلا كما يقال في الدنيا لك ألف جنيه وعليهم بوسة يا عم أو كمان مية هدية من عندي مش ربا ولا حاجة ده هدية خلي بالك لا هي دي زيادة لا ده زيادة على الحسنى يعني لو جعلت الحسنى كل ما في الجنة من طعام وشراب ومتاع ونساء ورجال ووجاهة ورضوان من الله كل ما في الجنة ضعه في كفة وضع في الكفة الثانية النظر إليه سبحانه وتعالى كفة مين اللي ترجح النظر إلى الله هي دي معنى الزيادة مش الزيادة يعني عليهم بوسة يا عم لا الذين أحسنوا الحسنى وزيادة تقول له طيب خلاص أنا قدر لي الله الجنة اللهم اجعلها من نصيب جميع الموحدين يا رب قدر لي الله الجنة ودخلتها ففي اللقاء الأول بيني وبين الله عز وجل اكتسبت نضارة شديدة على وجهي وعلى جسدي وعرفت ذلك الحور العين في وجهي ثم يأتي اللقاء الثاني تزداد نظارة رجعت بوجه غير الذي ذهبت به آه طب ألف جمعة يا عم تزداد نضارة برضه كل مرة زيادة لغاية إمتى؟ مفيش لغاية إمتى ده هو الآخر بلا انتهاء تقول لي متى ده مفيش متى هنا هو الآخر بلا انتهاء ولا حدود لمزيد جوده أبدا بحمل الأحوال ولا انتهاء لوجوده ولا لمزيد جوده يعني الجود يزداد يزداد وكل مرة تزداد تزداد, تزداد ولدينا مزيد المزيد دي نهايتها ايه مفيش نهاية لأنه الآخر بلا انتهاء هو الأول والآخر إنسان دخل مثلا بيذاكر في الثانوية العامة أولك هو الله لأن حتى اللي حطك في الثانوية العامة دي مش في الصناعة ولا في التجارة هو الله سبحانه وتعالى يبقى هو الأول عندك طب وآخرك بقى في ثانوية عامة هتعمل إيه؟ برضه هو الآخر سبحانه وتعالى هتنجح هتتفوق هتجيب أي حاجة هتعمل إيه؟ هو الآخر يعني جزئية من جزئيات حياتك أولها الله وآخرها الله سبحانه وتعالى فأنت عايز توصل للتفوق عايز توصل تحصل على درجات عالية عشان تذهب إلى جامعة أو كلية تختارها تناسبك طيب ما هو الأول هو الله والآخر هو الله عز وجل هتبص تلاقي العبوديات في معظم عبودياتك وأنت بين الأول والآخر هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن نأتي بقى إلى الظاهر والباطن أما الظاهر فده أصل يقول ابن فارس الأصل ده يدل على إيه قوة وبروز قوة وظهور وتجلي وانكشاف بروز يعني ده ابن فارس والاستعمالات ده هنا متنوعة جدا وكل ما تسمع كلمة ظهر أو ظهير شوف الجملة فيها إيه وترجع إيه الأصلين دول ظهر يبقى فيه قوة وبروز أو قوة بس من غير بروز أو بروز من غير قوة أو الاثنين مع بعض بحسب بقى الاستعمال يبقى الضاء والهاء والراء هذا أصل صحيح يدل على إيه قوة وبروز بروز يعني ظهور وانكشاف ولذلك الظهر بيسموا الظهر والظهيرة ليه أبرز وقت في اليوم في اليوم كله هو الظهر وأضوأ لحظات في اليوم كله الظهر ساعة الظهر عشان كده بيسموها الايه الظهر والظهيرة واخد بالك أضوأ ما يكون أبرز وأجلى ما يكون النهار يبقى من هذا يقال الظهر والإيه والظهيرة ظهر الشيء إذا انكشف وبرز هنا مش باين فيه قوة الانكشاف بس إذا انكشف وبرز طب ظهر الإنسان خلاف بطنه وهو يجمع البروز والقوة الظهر طبعا فيه العمود الفقري هذه القوة ويبقى ظاهر جدا طبعا هو اللي ايه اللي ماسك الانسان انت من غير العمود الفقري ده هتبص تلاقيك بقيت ايه مش عارف لا يمين ولا شمال ولا ورا ولا قدام يبقى فيه القوة هنا والبروز طب الركاب الركاب برضو قال لها ظهر يعني الأنعام كل دي ظهور كل دي ظهور ظهر ليه فيها قوة قوة فهي اللي بتحمل الأثقال السيارة تسمى ظهر القطار ظهر الطائرة ظهر لأن فيه إيه فيه قوة لأنه الذي يحمل الثقال أيضا ظهرت على كذا يعني اطلعت عليه يبقى دي من البروز ظهرت على القضية دي الخناقة اللي كانت حصلت ظهرت عليها خلاص يعني برزت لي حقائقها يبقى اطلعت عليه والظهور الغلبة القوة هنا بقى اهو الظهور معنى ثاني الغلبة كله بيرجع للقوة والبروز الغلبة فأصبحوا ظاهرين أصبحوا غالبين ومن هنا الظهير المعين طب ليه المعين واحد بيعاونك لشيء سمى ظهير ليه كأنك اتكأت بظهرك على ظهره فأنت تستعين بقوته يقول لك تلاقيه في ظهرك على طول يعني معينا لك يبقى الظهير بمعنى المعين وما لهم منهم من ظهير لا يحتاج إلى معونة أحد سبحانه وتعالى وعز وجل الظهري واتخذتموه وراءكم ظهرية كل شيء تجعله بظهر أي تنساه كما- زي ما بيقولوا إيه ارمي ولا ظهرك ظهريا كأنك جعلته خلف ظهرك واخد بالك إعراضا عنه وتركا له طب هذا أمر ظاهر عنك عاره إيه بقى ظاهر عنك عاره يعني العار بتاع الأمر ده القضية ديت هتزول عنك إن شاء الله أي زائلة كأنه إذا زال فقد صار وراء ظهره جاب الظهر من العار هنا زال يبقى كأنه ظهر ترمى ورا ظهرك خلاص يبقى الظهر قلنا هيرجع لأصلين اتنين قوة وبروز قوة وبروز سبحانه وتعالى عز وجل شيخ حسام متيا لما جه يتكلم في الظاهر يقول هو الظاهر ضمن معنى العالي الظاهر في معنى العلي والأعلى ضمن معنى العالي كما قال تعالى فما استطاعوا أن يظهروه يظهروه يعني إيه يعلو عليه يعني يطلع فوق السد فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا ظهر الخطيب على المنبر ظهر ليه أولا علي واخد بالك وبقى باين للجميع الكل يشوفه انكشف بقى في ظهر وده معناه انه على الايه على المنبر فالظاهر ضم معنى العالي ظاهر الثوب أعلاه بخلاف بطانته واخد بالك البطانة والظهر هكذا يقولون ظاهر ظاهر البيت أعلاه ظاهر البيت أعلى حاجة فيه فوق السطوح أعلى حاجة فيه ظاهر القول ما ظهر منه وبان يعني انكشف ماذا يريد صاحبه بهذا الكلام ظاهر الإنسان خلاف باطنه ظاهر الإنسان خلاف باطنه فكلما على الشيء ظهر ولذلك يقول النبي عليه السلام أنت الظاهر فليس فوقك شيء فأثبت الظهور وجعل موجب الظهور أنه ليس فوقه شيء ولم يقل ليس شيء أبين منك ولا أعرف بس لما يجي واحد يبين يشرح الظاهر يقول ده ظاهر بالحجج والبراهين وما يخفاش على حد أبدا لا ده معاني صحيحة بس دي مش المرادة بقوله الظاهر لأن النبي عليه الصلاة والسلام شرحه وهو أعلم الخلق بالله إذ قال أنت الظاهر فليس إيه فوقك شيء يبقى هنا مفيش غير العلو أنه ليس فوقه شيء ولم يقل ليس شيء أبين منك ولا أعرف وبهذا تبين خطأ من فسر الظاهر بأنه المعروف اللي فسر الظاهر بأنه المعروف ده خطأ كما يقوله من يقول الظاهر بالدليل الباطن بالحجاب كما في كلام أبي الفرج وغيره فلم يذكر مراد الله ورسوله عليه الصلاة والسلام وإن كان الذي ذكره له معنى صحيح طبعا هيجي في الباطن يقول برضو أنت الباطن فليس دونك شيء هنشوف بقى الكلام ده معناه إيه لما ندخل في الباطن يبقى الظاهر دي المعاني اللغوية اللي فيه أهم معنى فيه هو إيه هو العلو أهم معنى متضمن في الظاهر العلو فليس فوقك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء طبعا اقتران الظاهر بالباطن ده اقتران طبعا بيبقى اسمه إحاطة مكانية الأول والآخر إحاطة زمنية إحاطة زمانية والظاهر والباطن يبقى الأول والآخر إحاطة زمانية الظاهر والباطن إحاطة مكانية يبقى هنا الإحاطة مهمة جدا جدا جدا ما تنساش بقى الإحاطة لأن مش هنقدر نستوعب الباطن إلا بفهمنا عن الإيه عن الإحاطة عن ال... ال- إن نعرف الباطن يبقى لازم نعرف الإحاطة ولا بد لنا أن نعرف أن هذا الأمر ثابت جدا عند كل أهل السنة والجماعة وهو علو الله على عرشه واخد بالك ولا يتعارض ذلك أن يكون قريبا من عباد المؤمنين في أحوال معينة احنا لسه منتهين من شرح اسمه تعالى القريب وبينا ذلك تمام البيان والحمد لله بنعمته تتم الصالحات يبقى القريب قلنا ان اسمه خاص مقيد يقرب من المؤمنين في حال السجود في حال السؤال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان تقول يا رب وتضرع إلى الله الله يقرب منك قربا يقوم بفعله القائم بنفسه فلا تعارض علوه لأنه القريب في علوه العلي في دنوه ما فيش تعارض عشان كده لما تسمع الحديث ان الله تعالى ينزل الى سماء الدنيا لجوف الليل الاخر فيش تعارض هنا هو فوق عرشه وينزل نزولا يليق بجنابه العالي سبحانه وتعالى عز وجل وبمقامه لكن لا تعارض ابدا وضربنا مثال بالروح مخلوقه وتعرج إلى السماوات وقد تسجد تحت العرش ثم تعود إلى صاحبها كل هذا وهي لا تزال في بدن صاحبها وهي مخلوقة فكيف بالملائكة فكيف برب الملائكة والروح فلا تعارض بين علوه وبين قربه كذلك لا تعارض بين ظهوره وبين بطونه كما سنرى إن شاء الله بس اللي ما بنساهوش ابدا اننا جميعا نعلم ان الله عز وجل استوى على العرش الرحمن على العرش استوى ونعلم ان السماوات السبع والارضين السبع اراضين كل ذلك في يده كالخردله في يد احدكم انت بتمسك كده حمصة او حبة سمسم اي حبة صغيرة هي على كفك يبقى انت محيط بها تماما وتقبضها وترمي بها ما شئت ولله المثل الاعلى في السماوات والارض السماوات والارضون كل ذلك في يدك كالخردله في يدك واخد بالك فدلنا على عظمته بما هو متاح لنا أن نفهمه أنا فهم كويس أوي أنك تحط في إيديا حباية أقول لك أنا محيط بها في إيديا أقبض عليها أو أرميها فأنا محيط بها يدي أحاطت بها مسألة بقت سهلة ولله المثل الأعلى إذا كانت السماوات والأرضون في يد الله كالخردلة في يد العبد دي إحاطة كاملة إحاطة كاملة ويستطيع أن يلقي بها يستطيع أن يقبضها وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى لكن في بعض الناس بتتصار إيه بقى إذا كان الله محيطا بكل شيء وهو فوق عرشه يوم يتصور أن الله متشكل بشكل العرش حاشا لله حاشا لله عز وجل أو أن قدر الله على قدر العرش هذه مصيبة وجهل فظيع الخالق لا يكون كالمخلوق أبدا وإنما بين الله لنا من عظمته عز وجل بما نفهمه بالخردلة بالحمصة بالحباية قمح حباية ذرة حباية رز حاجة صغيرة كده حباية سمسم حبة بركة في اليد بالنسبة لك تبقى قد إيه السماوات والأرض كلها في يد الرحمن كالخردلة في يد العبد لكن اوعى تفتكر ان هي دي العظمة بس بل وهو العلي العظيم شوف هنا الإقران بين العلو والعظمة ليه أولا علو المكان وده معروف فوق عرش سبحانه وتعالى الحاطة الكاملة فيش حاجة ايه تتفلت من ربنا هو محيط بكل شيء بكل شيء محيط ثانيا أنه سبحانه وتعالى العلي دي مش احنا قلنا العلو أربعة أشياء علو المكان علو القدر علو القهر علو التعالي هي دي الأربعة أشياء علو الايه المكان فوق العرش علو القدر دي الكمال كله بقى جماله قد ايه قدسيته قد ايه جبروته قد ايه عزته قد ايه عالي عالي عالي بل هو الاعلى مهما تصورت ومهما اثنيت عليه واثنى عليه البشر كلهم واثنى عليه ملائكته والجن والطير والوحش وجميع المخلوقات سبح بحمده كل ذلك يبقى خلاص احاطت به لا والله العظيم لسه هو الاعلى الاعلى الاعلى وطول ما انت عايش تسبح وتسجد تقول سبحان ربي الأعلى الأعلى مهما تصورت ومهما تفكرت فهو الأعلى الأعلى فلما يقترن العلي بالعظيم عشان ما تتصورش ان يا دوب ربنا ايه استوى العرش يبقى قد العرش او اذا كان العرش كوريا او قبه كما اخبر بذلك النبي عليه الصلاه والسلام ربنا بقى زي مين قال لك كده من قال هذا عظمه الله لا يحصيها الا هو ولذلك شوفوا هو العلي العظيم في سيدة آية القرآن جمع وأقرن بين قرن بين العلو والعظمة عشان تقول علي في عظمته عظيم قد ايه لا لسه لسه بدري بدري تتصور ده يا دوب بيدينا مثال كده تحط الحبايه في ايدك يعني كده اللي ممكن تتخيل بها شيء وممكن تدركه لكن هو العلي مهما تصرف فهو لسه اعلى سبحانه وتعالى العلي العظيم فنفس الإقران ده هيبقى موجود فين بين الظاهر والباطن فالظاهر مضمن العلو وأنت الظاهر ما هو أعلم الناس بربنا الأمين عليه الصلاة والسلام أعلم الخلق به وفسره وأنت الظاهر فليس فوقك شيء لأن لو في شيء فوق الله هو أظهر من الله وأعلى من الله ينفع الكلام ده ما ينفعش يبقى العلو شوف العلو جه ازاي يبقى الظاهر مضمنة العلو فوق كل شيء وليس فوقه شيء وهذان حديثان ذكرتهما في المرة الماضية واخد بالك يبقى لما يقول فليس فوقك شيء ده معناه الكمال كله لله في الظهور وفي العلو لأنه قال فليس فوقك شيء يبقى ده الكمال في الظهور هو الظاهر عز وجل طيب هل للظاهر علو بس هو أهم شيء هنا في الشرح في الحديث اللي في صحيح مسلم حديث أبي هريرة أهم شيء فيه التقابل بين الظاهر والباطن انما لو كان الظاهر بالقوة ماشي ما احنا قلنا بقى القوة والبروز مش كده الظاهر بالحجج والبراهين هو أيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين للظهور بالإيه بالغلبة والقوة وظهور الحجة كل دي معاني صحيحة إنما احنا بنختصر ونركز على المعنى الذي ذهب إليه النبي عليه الصلاة والسلام وأنت الظاهر فليس فوقك شيء واخد بالك ما تقولش بقى ايه الظاهر بالانكشاف والوضوح والكل يعرف والفطر تعرفه دي معاني صحيحة ماشي بس هتشرح الظاهر بهذا تعالى الباطن بقى يبقى الباطن المقابل هتقول ايه هتقول انت برضه ما حدش عارفك وانت حضرتك ينفع ما ينفعش انما شوف بقى لما اتخذ بقى الاحاطه المكانيه فليس فوقك شيء وانت الباطن فليس دونك شيء طبعا الباطن سبحانه وتعالى عز وجل لها معاني كثيرة البطون يعني بطنت الرجل بقيت من الخدم بتوعه أو بقيت عرفت دخائله وأسراره بطنت أمره وبطنته وبطن الإنسان الشيء اللي جوه الكرة الأرضية الوجه ده ظاهرها اللي تحت منه إيه باطنها لكن هنا بس المشكلة فليس دونك شيء نشأ من هنا بقى الإشكال وأنت الباطن فليس دونك شيء أهم معنى هناخده هو الإحاطة تقول لي يعني دونك شيء يعني يعني أقرب إلى الشيء من نفسه ماشي تقول لي ما هو القريب أقول لك واقف عندك يبقى أنت ما سمعتش القريب ويحصل عندك لخبطه القريب مش من كل شيء وإنما القريب من عباده المؤمنين في أحوال معينة ذكرتها النصوص أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته فالنصوص القرب اتكلمنا قرب خاص مقيد قرب المؤمنين بس في أحوال السجود أحوال الذكر أحوال السؤال أحوال العبادات ما تخلطش بقى البطون ده شيء تاني في دنو وقرب بس غير القرب الخاص اللي هو القريب واخد بالك يعني انت لما تدعو الله باسمه الباطن الثمرة بتاعته ايه هتلاقي ربك قريب جدا منك هو ثمرة التعبد باسمه الباطن يبقى انت هتخش في اللي ربنا يقرب منهم سبحانه وتعالى القريب شيء والباطن شيء لان احنا هنذكر في الباطن الدنو والقرب واخد بالك بنتلخبط ليه لان برضه هتفتكر ما هو الاحاطه احاطه ربنا سبحانه وتعالى وعظمته وسعته وجلاله كل اللي انت غرقان فيها ومستغرق فيها زي الحمصة في يدي في يدي سبحانه وتعالى كالخردلة في يد العبد يعني هو أكبر من كل ذلك وأعلى من كل ذلك وأوسع من كل ذلك يشكل عليك بقى أنه محيط بكل شيء إزاي ما هو ده الإشكال هنا بيجي غفلة عشان كده قارن بين العلي والعظيم عشان عظمة الله لا تقف عند حد عندك واخد بالك مهما تصورت من عظمة الله سبحانه وتعالى فهو أعلى مهما صرت من قدرته وعزته وجبروته واقتداره فهو أعلى وأعلى وأعلى سبحانه وتعالى فلما تفهم الكلام ده هيبقى دنو الله وقرب الله ممن يريد الدنو منه أي شيء في السماوات والأرض ده سهل جدا على الله لأنه المحيط بكل شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء واحد يقول لي بقى ايه هو الظاهر فمضمن العلو فليس ايه فوقه شيء يقول لك بقى يبقى هو السافل ما هو ده الظاهر بقى العالي يبقى مقابله لا السفول ده نقص نقص شديد لا يوصف الله بنقص ابدا بل العلو ده وصف ذات له والبطون وصف ذات له يعني هو فوق العرش سبحانه وتعالى فهو الأعلى في أي مكان تاني في الكرة الأرضية واحد غافل أو المسألة متلخبطة عنده يقول لك الناحية التانية من الأرض ما الأرض كرة يبقى احنا هناك بقى يكون ربنا ايه برضه هو العالي وهو الأعلى الأرض فين العلو وفين السفل بتاعها عند علماء الهيئة والفلك العالي في الأرض وجهها كله كل ظهر الأرض الناحية والناحية التانية الكرة كلها ده هو ده العلو والسفل فين في المركز مش انت تقول الناحية دي عالية واللي قصادها تبقى هي الواطية السافلة واللي ده واللي واقف هناك واللي واقف على الجزء التحتاني يفتكر نفسه ان هو العالي وانت الايه الواطي وانت السافل ما ينفع. ده كلام العالي الارض وجهها كله عالي واخد بالك وال والمركز هو ده السفل بتاعها احنا في الحيوان والاشياء الحيه لها كم جهه سته امام الخلف يمين شمال أعلى أسفل طب الأفلاك لا لا لا لا جهتين بس العلو والسفول ما لهاش غير الجهتين دول كل الفلك وعلماء الفلك عارفين كده لا يمين إيه، ده كرة بتلف يمين ايه وشمال ايه واخد بالك ان هي جهتين بس فبيحصل توهم الانسان وعدم ادراك فاذكر انه محيط بكل شيء وأن السماوات السبع والأرضين كل ده في يد الرحمن كالخردلة في يد العبد تقول لي بقى من- بطن من الناحية التانية لأنه محيط بكل شيء وبرضه هو العالي سبحانه وتعالى مش احنا قلنا ايه قريب في علوه عال في دنوه ولا ما بيدنو أو بينزل إلى السماء الدنيا أو يدنو عشية عرفة أو لما دنا وكلم موسى من موسى عليه السلام وكلمه يعني كان خلى منه العرش كلا ينزل ولا يخلو منه العرش نادى موسى وهو على عرشه وكان كما, كما تعلمون في كتابه وشرحنا ذلك تفصيلا في اسمه تعالى القريب الأول بس كده نأخذ بعض الإيه التعاريف في اسمه الباطن عشان انت لو قرأت ما تتلخبطش لأن في واحد هيشرح الباطن بإيه ب- بمعاني غير اللي احنا بنركز عليه واللي ركز عليه الشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم واخد بالك ركزوا على إيه ركزوا على العلو والبطون ومفيش تناقض أبدا بين العلو والبطون ومش هيستوعب ذلك إلا الذي أدرك أو تصور عظمة الله و- شيئا من عظمة الله وإحاطته وسعته فجاب بقى يقول لك مثلا بطانة الثوب خلاف ظهارته كويس والبطن خلاف الظهر كلنا عارفين ده البطنان جمع بطن البطن وهو الغامض من الأرض بطنت الوادي دخلته بطنت هذا الأمر عرفت باطنه بطنت بفلان صرت من خواصه بطانة الرجل وليجته أبطنت الرجل إذا جعلته من خواصك أو أبطنت الرجل إذا جعلته من خواصك واخد بالك ابن جرير قال إيه بقى شيخ المفسرين قال الباطن لجميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه تقول لي ازاي بس هو على عرشه ما احنا اتكلمنا بقى في الكلام ده على عرشه ويقرب ممن شاء من خلقه من عباد المؤمنين في الأحوال التي دلت عليها النصوص لكن ما فيش شيء أبدا طبعا م- ج- يعني ناس كتير قوي هيشرح على أنه العليم لا يخفى عليه شيء في أي مكان في الكون العلم يعني يعلم ما تخفي الصدور عليم بذات الصدور بكل شيء عليم لا لا لا ده اسم تاني اسمه العليم والعلام و- ده غير ده بنتكلم عن الباطن دلوقتي ما تشرحوش بالعليم القريب اسم لوحده الباطن اسم لوحده العليم اسم لوحده لازم تفرق بين المعاني الباطن هنا أول شيء تذكره الإحاطة الكاملة مش هو على عرش ابتعد بقى عن الأرض وعن الكون الواسع وعن الناحية التانية والكلام بقى ليه الأوهام دي لا ده محيط بكل شيء هو أقرب ده اللي اختاره زي ابن جرير يقول شوف الباطل لجميع الأشياء فلا شيء أقرب إلى شيء منه فلا شيء أقرب إلى شيء منه بس استدل بالآية وده طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم وشرحنا ده في القريب بالتفصيل استدل بقوله تعالى ونحن أقرب إليه من حبل الوريد لأن نقول له لا دي لست موفقا فيه أقرب إليه حبل الوريد قربا بإيه بملائكته بينا ذلك في حلقة كاملة عشان ما حدش إيه يشتبه عليه الأمر بعد ذلك طيب الزجاج قال ايه الباطن هو العالم ببطانة الشيء رجعنا للعالم تاني لا انا عايز الباطن مش العالم ولا العليم لان الاسم ده اشتبه معناه جدا لما تقرا انت تتلخبط لما لو ذكرت احاطه الله بكل شيء المساله تبقى سهله هو العالم ببطانة الشيء يقال بطنت فلان وخبرته إذا عرفت باطنه وظاهره يعني يعلم السر وأخفى طب ما ده صفة ثابتة لله وفي أسماء الله العليم والخبير يعني ما فيه كفاية يبقى الباطل لازم فيه إضافة وقال الخطابي الباطل هو المحتجب عن أبصار الخلق أه شفت بقى كان دخل في معنى تاني طب والظاهر معناه ايه بقى احنا شايفينه الآن نراه الآن عشان تقول كده يبقى الباطل هو المحتجب عن أبصار الخلق هو الذي لا يستوعب ده معاني صح ما هو محتاج عن بس مين قال لك ده معنى الباطن هو الذي لا يستولي عليه توهم الكيفية برضه معاني صحيحة وقد يكون معنى الظهور والبطون احتجابه عن أبصار الناظرين وتجليه لبصائر المتفكرين ويكون معناه العالم شفت بقى العالم رجع تاني الباطن إلى الإيه إلى العالم وده ما نوافيش عليه معاني صحيحة بس الباطن له اسم خاص معنى يخصه العالم بما ظهر من الأمور والمطلع على ما بطن من الغيوب يبقى رجع الظهر والبطن إلى الإيه؟ للعلم والعليم لا ما نقبلش هذا الحليم قال الباطن هو الذي لا يحس وإنما يدرك بآثاره وأفعاله شفت بقى هتلاقي إيه يعني كلام كتير قوي في الباطن الذي وفق في فهم هذا الاسم هو ابن تيمية وابن القيم وكلام طويل قوي يعني ونصوص كثيرة وهو يرد بقى على تلبيس الجهمية وعلى وعلى كلام واسع خالص بس أنا لا يسعني إن أنا أعمل إرهاق للناس العامة وصد ممكن يتصد الناس ما بتسمع الكلام ده إنه مش هيعرف لكن العامة بقول له ربك محيط بكل شيء الكون كله في يده كالخردلة في يد العبد اذكر بس المعاني دي وهو العلي العظيم قارن العلي بالعظيم كده مهما تصورت من عظمة الله لسه هو أعلى وأعلى وأعلى يبقى إزاي ما هوش بكل شيء محيط يبقى إزاي بعيد عن أي شيء يعني ده أنت الحباية في إيدك كده تبقى في حاجة في الحباية دي بعيدة عنك وأنت بشر فكيف بالله سبحانه وتعالى عز وجل مش قريب منها إزاي لكن القريب مش هنقول يعني الباطن يعني القريب لا احنا عرفنا القريب يعني ايه اسم خاص مقيد العليم عارفين العليم يعني ايه والعليم ذات الصدور يعلم السر واخفى يعلم خائنة الاعين وما تخفى عارفين الكلام ده كله علم انما الباطن شوف هنا عشان يبقى مقابل الظاهر يبقى احاطه مكانيه كامله بكل شيء محيط هو ده المتطابق مع قوله عليه الصلاه والسلام وانت الباطن فليس دونك شيء طب دون يعني ايه كلمة دون دي بقى هي دي الإشكال يعني كلمة دون هي دي اللي عاملة الإشكال في الحديث وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني إيه أنت مثلا لم نجعل لهم من دونها سترا في سورة الكهف يعني أنت قاعد في البيت ومالوش سقف بدون سقف فالشمس على طول ما فيهاش ستر هتشوفها لكن لو في سقف يبقى في من دونها ايه ستر فكلمة الدون ديت لها وجهين اتنين القرب والبعد يقول لك هذا الرجل دون هذا الرجل يعني اقرب منه رجل ابعد يبقى انت دونه واخد بالك واللي قاعد ورا في اخر المسجد هيقول على اللي ابعد ده يقول لك لا ده هو ده دونك يعني هو اقرب اليه منك وهكذا مسائل نسبيه واضافيه فالدون دي لها وجهت- وجهين القرب والبعد ادي وجه الثاني الاحتجاب والاختفاء ده الوجه الثاني الدون واخد بالك ولذلك ايه فلما بلغ احنا قلنا اه لم نجعل لهم من دوننا سترا كذلك وقد احطنا بما لديه خبرا ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين وجد من دونهما يعني ايه من دونهما يعني اقرب القرب اهو يعني قبل ما يروح السدين هيلاقي القوم لا يكادون يفقهون قولا يبقى كلمة الدون دي لها وجهين يا إما البعد والقرب ده وجه الوجه الثاني الاحتجاب والاختفاء يقول لك الشيء ده دونك ما انتش لاقيه محتجب عنك مختفي فقال تع... قال عليه الصلاة والسلام وأنت الباطن فليس دونك شيء لأن لو في زي ما قلنا في العلو وأنت الظاهر فليس فوقك شيء لو في شيء فوق الله يبقى علو الله ناقص وبقى في شيء مخلوق أعلى من الله ده ما ينفعش ده نقص حاشا لله عز وجل لابد أن تسبح الله من ذلك كذلك فليس دونك شيء بطونه أوجب أن لا يكون دونه شيء يبقى معناها قرب منك أوي أوي أوي أوي لا مفيش دونه شيء ولذلك بعضهم قال مش بعضهم هو هيطلع المعنى ده صحيح في الباطل لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره طبعا ده كلام ايه يعني كلام بلغة عربية بقى بس معناه صحيح مفيش حاجة تواري ابدا هو الباطن سبحانه وتعالى بكل شيء محيط مفيش حاجة تبعد عنه ولا تخفى عليه مش من ناحية العلم بس كما قال ابن جرير أقرب إلى الشيء من نفسه فكيف يستبعد عليه سبحانه وتعالى بكل هذه العظمة أن يدنو ولذلك ابن القيم شرح الباطن زي ما هنذكر النصوص عنه إن شاء الله في المرة المقبلة يقول يدنو ممن يريد الدنو منه وهو على عرشه سبحانه وتعالى هو ده الباطن مش انه بعيد لا ده محيط بكل شيء وانت والارض انت عليها والسماوات كلها والكون كله والافلاك كلها ونجوم الخنس والمجرات كل ده في يد لك الخردله في يدك وانما نبهنا الله بشيء نفهمه وهو اعظم من ذلك فقارن به العلي مع العظيم عظيم في جبروته وعزته لا ده معه العلي يبقى العلي في ايه في عظمته يبقى لسه بدري او انت مهما قلت لا هو لسه علي اعلى من ذلك واخد بالك فيبقى الباطن من الأسماء اللي التعبد بها يعني الواحد يبقى مرعوب لأن الله سبحانه وتعالى يدنو من أي شيء يريد الدنو منه ويقرب منه لأنه الباطن محيط بكل شيء مفيش حاجة تحجم الله عن شيء من الخلق أبدا لا تواري منه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا بحر ما في قعره ولا جبل ما في وعره وما شابه من الكلام على هذا يبقى الإنسان لو علم أن الله بكل شيء محيط وأن عظمته لا تدرك ولا يحاط به علما ومهما قلت فهو العلي العظيم لسه عظمته أعلى وأعلى وأعلى ومحيط بكل شيء إذا مفيش حاجة بعيدة عن ربنا أبدا بعيدة إزاي إزاي تبقى بعيدة سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى التعبد لله باسمه الباطن بيرفع الإيمان عند الإنسان يبقى دايما خايف طب القريب من المؤمنين اللي استهلوا من المؤمنين الحق سعة الدعاء والسؤال والضراعة وال وال وال والاهتداء النصوص بقى كما ذكرت النصوص ده شيء تاني انما انت لسه بتبتدي فهتبتدي مع الباطن انت عارف مفيش حاجة بعيد عنه اي شيء جواك في جسمه مش بعيد عنه ابدا سبحانه وتعالى عز وجل يبقى لازم تخاف لازم تبقى انت خايف وتعمل حساب لده يوم الإيمان يعلو يبقى فعلا صرت قريبا من الله فالله عز وجل هو القريب من سائليه وعابديه قريب من سائليه وعابديه سبحانه وتعالى وعز وجل يبقى الباطن اذكر الإحاطة هنشرح إن شاء الله الأسبوع المقبل مع تكملة الباطن المحيط لأن يعني المحيط من أسماء الله أيضا هي الإشكالات بتيجي فين في الأسماء المتقاربة تقوم اللي بيتكلم كلام عام هتبقى الأسماء كلها معنى واحد وده ما لا يليق بأسماء ربنا سبحانه وتعالى بل كل كل اسم خصيصته معنى خاص بيتكلم عنه انت بس تذكر العظمة والإحاطة المكانية الظاهر والباطن هو الظاهر وهو الباطن إحاطة مكانية وحطب ايه بحته بتاعهم مصر في ايدك دي إيه؟ تطلع ايه دي بالنسبه لربنا سبحانه وتعالى يبقى الباطن مفيش ذره فيدنو من من اي شيء ويقرب من اي شيء يريد الدنو والقرب منه ليه لانه محيط بكل شيء انما القرب الثاني الخاص بقى قرب من نوع ثاني خالص لو قرب من المؤمنين الداعين السائلين في الحالات اللي جت بها النصوص ده نوع تاني ده ثمرة دعاء الله باسمه الباطن انك تبقى عارف انه دايما ايه الباطن مفيش حاجة بتخفى عليه ولا بتبعد عنه اصل ممكن واحد يقول لك ايه بكل شيء عليم الملائكة بتقول له والملائكة يسجلون لا ده مش بس كده ده هو الباطن عز وجل بكل شيء محيط ويحاط ناتجة للعظمة والسعة لعظمة الله وسعته يعني كما رأينا في العلي العظيم فهنا الظاهر والباطن وأنت الظاهر فأنت الظاهر فليس فوقك شيء لأن لو في شيء فوقه يبقى أعلى منه وأظهر منه حاشا لله وأنت الباطن فليس دونك شيء لأن لو في شيء دونه يبقى هو أبطل منه لكن كمال بطون الله أوجب ألا يكون مش بينك انت بس بين اي شيء وبينه هو ايه دون ليس دونك شيء لان لو دونه شيء هيبقى اكمل في بطونه من الله حاشا لله عز وجل الانسان بس لما تفكر في الكلام ده يجد ان هو ايه انه محتاج قوي يعني يخضع لله ويبكي لله ويخشى الله ويتقي الله يعني ما مش بعيد عنك كل ذره كل همسه تفكر ان هو فوق عرش بعيد عنك يعني لا ده هو القريب في علوه والعلي في دنوه اذا كان العلو والظهور وصف ذات له فكذلك البطون وصف ذات لا يكون الا كذلك سبحانه وتعالى محيطا بكل شيء في شيء يبعد عنه ابدا واخد بالك الأول فليس قبلك شيء والباطن فليس بعد فليس دون الأول والظاهر فلا والآخر فليس بعدك شيء والظاهر فليس فوقك شيء والباطن فليس دونك شيء ما تتلخبطش احنا انتهينا من القريب أولا وكان سهل خاص مقيد الباطن اذكر الإحاطة واذكر السعة والعظمة لله سبحانه وتعالى تبقى مسألة الباطن ده عندك سهلة واخد بالك انما تقول ازاي ما هو بتاع ربنا بي... انت هتقول ازاي تعرف ربنا بيقرب ازاي كيف يقرب منك ان كنت ساجدا ده احنا ذكرنا في القريب الصف سجود كلهم سجود لله خلينا مسجد كامل مثلا في ألف ساجد لله واحد سجوده إيه مليان ضراعة ودموع وانكسار لله وتذلل وتمسك لله وتملق لله واستعطاف له هتلاقي ربنا قريب منه جدا اللي جنبه نص نص يبقى ربنا قريب منه ايه على قد حاله اللي جنبه ما فيش خالص عمال يقول سبحان ربي لا اله سبحان ربي كانه بيغني ولا هو فاكر اعلى ولا سبحان ولا في باله حاجه عمال يفكر في المشروع بتاعه والصفقه وهيقابل مين ويعمل ايه ويدفع رشوه قد ايه والكلام ده. هو ساجد ده بقى ربنا يقرب منه لا يبقى هو الله واحد سبحانه وتعالى ويقرب من الألف واحد كل واحد بدرجته يبقى قريب منك واللي جنب منك ما عندوش خشوع ولا سوء يبقى مش قريب من اللي جنبك تقول لي ازاي ده على ربنا ما تقالش ازاي تقول ساعة. طب قول عليه بقى ازاي في شجرة واحدة كل خلية لها غذائها تطلع ازاي من الارض ومن الغذاء ومن الاكسجين من ثاني الكربون ومن ازوت وال... والكلام ده كله والمياه كل خلية عايزة غذاء وتوصل ازاي الغذاء بيوصل ازاي بتسحب ازاي من الارض وبتيجي بقى ال- ال- الاوراق بتصنع مش عارف الماده الخضراء اللي بتصنع الله الله الله كل ده بيحصل ازاي ده وكل خليه لها غذاء كل ثمره لها غذائها تطلع ثمره كبيره مقدره وثمره صغيره ده انت على كده بقى ربنا يا دوب ه- هيتلخم بقى زيك كده في شجره واحده حاشا لله عز وجل هو بيقول على ربنا كده مليارات المليارات من الاشجار ومن الثمار هو الله اللي بيوزع على كل خلاياها كل خلى غذاء هو وحده خلاص ما هوش حد وما لهم منهم من ظهير فما يتقالش ازاي على ربنا ابدا ولا ده يبقى الشيطان بيستغل غفلة عندك ويقول لك ازاي اديك شفت روحك اللي انت بها انسان وانت نايم بتطلع للسماوات وقد تسجد تحت العرش تعرج وت... ثم ترجع اليك شوف مسافات قد ايه تيجي ازاي دي واحد يقول لك الله طب ح- بس ح- هيعدي من من هنا يعدي هنا ازاي؟ ده انت على كده ملك الموت هو مش هيقدر يدخل لك بقى ساعه ما تيجي تموت الحيطه هتمنعه الباب يمنعه ده بيحصل ده الشياطين ما بتتمنعش الا بالاذكار والتحوط وال... ان شاء الله نكمل هذه المعاني باذن الله الاسبوع المقبل المقبل مع اسمه تعالى المحيط انا اختصرت جدا في الباطن لان عشان ما نتلخبطش اذكر بس الاحاطه والسعه والعظمه فهي مساله سهله نسأل الله عز وجل أن يكلأ إخواننا في الشام برحمته الواسعة وأن يدحر عدوهم اللهم دمر أعداءهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق اللهم أعن إخواننا على الجهاد في سبيلك اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم اللهم دبر لهم أمرهم فمكنهم من الأسلحة التي يواجهون بها أعداءهم يا رب رحماك بنسائهم رحماك بأطفالهم رحماك بشيوخهم اللهم إنهم جوع فأطعمهم عطشا فاسقهم حفاة فاحملهم عراة فاكسوهم مرضى فداوهم جرحا فخفف عنهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر بقدرتك وعزتك يا رب القوى والقدر وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في